يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع مسك الختام ربنا يجعل حياتنا كلها مسك الختام ويجعل أيامكم أسعد أيام ويجمعنا على الحوض مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله النهاردة اليوم السابع من شهر رمضان كل عام وانتم بخير بتعدي الايام وبتجري والعمر بيجري وكل لحظه في حياتنا هنندم عليها لو ما اغتنمناش في طاعه ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده كان من اسماء يوم القيامه وانذرهم يوم الحسره يوم حسره على المؤمن انه ما ازدادش ايمان ويوم حسره على الكافر انه ما امنش بالواحد الديان سبحانه وتعالى مسك الختام ودايما بنذكر كل يوم بشعارنا اللي هنرفعه مش النهارده ولا شهرنا دوت ولا في السنه ديت هنرفعه العمر كله لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى وماذا اعددت لها جهز نفسك ربنا أوجدك في الدنيا دي عشان تعبده وعلشان تغتنم وتكتنز حسنات تلقى بها المولى عز وجل يوم القيامة وتخلص النية لله سبحانه وتعالى وتحسن الظن بالله ولو أحسننا الظن لأحسننا العمل يبقى لابد إيه إن إحنا نرجع للأصل اللي إحنا بنرفعه والشعار اللي بنرفعه وماذا أعددت لها ربنا يكرمنا ويكرمكم ويعيننا وإياكم على كل طاعة موعدنا لله دي مع ضيف عزيز كريم حبيب إلى قلوبنا جميعا وكل أصحاب النبي طبعا يعني وكل التابعين وكل الصالحين في كل زمان ومكان يعني أحباء إلى قلوبنا موعدنا لله مع مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع سيدنا بلال سيدنا بلال واحنا دايما بننقل اخر لقطه من حياه الصحابي او التابعي او واحد من عصرنا هذا وبنشوف مسك الختام كان امتى وايه السبب في مسك الختام اولا هو تقدير ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى بيوفق العبد اللي بيخلص نيته لله ان ربنا بيوفقه لحسن الختام ولمسك الختام سيدنا بلال نايم على فراش الموت وزوجته حزينه وليها حق تحزن طبعا الزوج لما يكون انسان متدين وانسان تقي وورع وانسان يعني رحيم بزوجته يعني حنين يعني بالبلد كده على زوجته الزوجه بتبقى حزينه عليه جدا عند الفراق وبيبقى اكبر مصيبه تنزل على قلب الزوجه هي موت الزوج الرحيم المتدين المخلص التقي الورع يعني فصرخت امراه بلال وقالت وحزناه وحزناه فقال بلال وهو يبتسم عند الموت وقال بل وفرحا وفرحا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه ما تصلى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيقول لها انت بتقولي وحزنها لا ده وفرحاه ليه لان في موعد بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه السؤال اللي عايز أسأله لك أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة يا ترى هنبقى فرحانين احنا كمان في اللحظه ديت يا ترى كده ممكن اكون نايم كده على فراش الموت وزوجتي جنبي بتقول واحزن اقول لها لا وفرحاه غدا القى الاحبه محمدا وحزبه يا ترى هكون فرحان وسعيد جدا بلقاء ربنا بجد هكون عملت اعمال اقول يا رب نفسي القى ربنا ونفسي اقف بين ايديه عشان اقول يا رب الحمد لله يا رب والله سرت الليل كله ببكي بين ايديك يا رب ابتغي وجهك سبحانه وتعالى يا رب والله العظيم كنت بصوم رمضان وبصوم النوافل وكنت الحمد لله تسبيح وذكر واستغفار وليل ونهار صدقه وليل ونهار طلب علم ودعوه الى الله وبر والدين واحسان الى الارحام واحسان احسان الى الجيران واكرام لليتامى والله عملت كل ده ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين وكنت مستني اللحظه اللي هقابلك فيها واقف فيها بين ايديك عشان اشكرك يا رب على نعمك نعمك التي أنعمتها علي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة هتبقى فرحان؟ هتبقى فرحان وهتبقى فرحانة لما بتقولي غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه هتبقى فرحانة بالنبي لما تشوفيه ولا هتبقى مكسوفة عشان سبت أوامره عشان أمرك بالحجاب قلت لأ عشان قال لك بوسي ايد ابوك وبوسي ايد امك وبر امك وابوك وصلي الرحم واعملي الخير ده كله فقلت لا يعني مش مش هعمل حاجه بالحاجات ديت وعصيت امر النبي عليه الصلاه والسلام هتبقى فرحانه بلقاء النبي ولا هتبقى مكسوفه اصل في ناس يوم القيامه هيروحوا عشان يقابلوا النبي على الحوض وبكل أسف لحم وشوشهم هيسقط على الأرض حياء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن في صنف تاني ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله أهل مسك الختام إن شاء الله الشهر كله عايزين ندندن حول هذا المعنى عايزك تفتكري الكلام ده بالليل وبالنهار وفي كل وقت وانت بتصلي التراويح تقول يا سلام ان شاء الله اخلص اللي- النيه عشان ربنا يكرمني بمسك الختام وانت صايم طول اليوم عمال بتغض بصرك عن البنت ديت وعن البنت ديت وعن دي وعن دي بتقول ان شاء الله عشان يبقى مسك الختام وانت قاعد طول النهار بتقول وعطل لساني ليه عن ذكر ربنا أز- أذكر ربنا ليل ونهار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إن شاء الله أذكر ربنا وشغل لساني وقلبي بذكر الله سبحانه وتعالى عشان يبقى مسك الختام إن شاء الله أطعم الصائمين وأطعم وأعمل وأقدم خير كبير وأتصدق على الأرامل واليتامى عشان يبقى مسك الختام ان شاء الله اعتكف في العشر الاواخر اروح اعمل عمره لان النبي عليه الصلاه والسلام قال عمره في رمضان كحجه معي عشان يبقى مسك الختام هتبقى فرحان قوي بالنبي وهيبقى النبي فرحان بيك لان في ناس هتروح على الحوض ربنا يا رب يعني يجعلنا منهم هيروحوا اول ما النبي يشوفهم هيرحب بيهم وياخدهم في حضنه ويطبطب عليهم ويقول لك اتفضل اشرب فتشرب من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا لأنه كان مسك الختام وهتشربي من ايد النبي صلى الله عليه وسلم اللي, اللي كنت بتباتي ليل ونهار بتحلمي امتى اشوف النبي ولو مره في المنام اهو قدامك على الحقيقه وعلى الحوض بيقول لك اشربي يا امه الله تاخدي من ايد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تقبلي ايد النبي وتاخدي من ايده وتشربي عشان هو كان مسك الختام شوف ال- المعاني الجميله دي عايزين نستحضرها واحنا بنعمل وبنشتغل لان الانسان يا جماعه جبل على حب الاجر اي بني ادم في الدنيا مجبول على حب الاجر في الصحيح ان امراه رفعت صبيا لها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله الهذا حج قال اجل ولك الاجر هي ما سالتش عن الاجر هي بتسال الهذا حج فقال اجل ولك الاجر ليه لأن الإنسان مجبول على حب الأجر تخيل كده لو إنك بتعبد ربنا سبحانه وتعالى ولا إن رب مع إن ربنا سبحانه وتعالى يعبد حتى لو ما كانش فيه جنة ولا فيه نار لكن برضه بتعبد ربنا وأنت في النهاية بتقول إيه يعني إيه أنت عارف إنه إنه بعد العبادة مش هيرضى عنك ولا هيديلك حسنات ولا يدخلك جنة هتحس بفتور يعني بصرف النظر عن الجنة أو النار طب حتى على الأقل يعني مش على الأقل طب حتى الواحد يعني يفوز بأعظم نعمة بإن ربنا يرضى عنه فتخيل إن أنت لو هتعبد ومش هيرضى عنك برضه طب هتعبد إزاي إنما الإنسان مجبول على حب الأجر عشان كده بقول لك ركز معايا عشان يبقى مسك الختام إن شاء الله هتبقى فرحان هتقول غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ولله المثل الأعلى تخيل حضرتك لو شغال في شركة والشركة وصتك بمشروع معين تعمله فرحت حضرتك ما شاء الله خسرت الشركة 5 مليون دولار فتاني يوم بيقول لك المدير عايزك تخيل منظر حضرتك وانت داخل على المدير هيبقى عامل ازاي ولله المثل الاعلى تخيل حضرتك ربنا يكلفك بان انت تكون عبد لله وان انت تعبد الكون ده كله لله خد بالك كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أنت موجود في الدنيا زي ما قال ربعي بن عامر لرستم حينما سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة الله دي وظيفتنا اه وظيفتنا عشان كده اوعى تنسى الوظيفه الجميله العظيمه اللي انت اتخلقت من اجلها بصرف النظر عن اي شيء المهم انت عبد لله انت في كل الاحوال انت مطلوب من حضرتك ان انت تكون عبد لله سبحانه وتعالى ولسان حالك وعجلت اليك رب لترضى عشان كده بقول لك انت فرحان هتبقى فرحان فعلا آه، في ناس هتروح تشرب على حوض النبي يوم القيامه والنبي هيسقيهم لكن في صنف تاني احنا قلنا النبي مش هيسقيه النبي هيحاول يسقيه لكن الملائكة تقول له لا يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك فإذا بالنبي بدل ما يسقيه لا يتبرأ منه يقول إيه سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير طب والله العظيم أخويا وحبيبي أنا ما أرضلكش المنظر ده يا منظر صعب قوي بتحب النبي وقلبك بيتقطع عشانه وأول ما تروح له يقول لك سحقا سحقا وبعدا بعدا ابعد مش عايز اشوفك يا صعب قوي والله العظيم يمكن اصعب من دخول النار واللي اصعب كمان من دخول النار ان ربنا سبحانه وتعالى يكون غضبان عليك سبحان الله يا جماعه ده, ده, ده اعظم لذه في الجنه النظر الى وجه الله وأشد عذاب في النار الحرمان من النظر إلى وجه الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ده أعظم عذاب واشد عذاب على اهل النار ان هم يحرموا من لذه النظر الى وجه الله ده كان النبي كان دايما يدعو في دعائه اللهم واسالك لذه النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله تخيل حبيبي في الله واختي في الله لما يتكتب لنا مسك الختام ونيجي يوم القيامه نلاقي نفسنا واقفين بين ايدين ربنا سبحان الله ربنا فرحان بينا والنبي عليه السلام فرحان بينا وداخلين الجنه في صحبه النبي ويوم القيامه نلاقي نفسنا في يوم المزيد متجمعين كلنا مع بعض كده والمولى عز وجل ينادي علينا يا اهل الجنه هل رضيتم الله اكبر المولى عز وجل اللي هو يعني لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا واللي قال لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا ورغم ذلك بيقول هل رضيتم هو احنا رضانا يا رب يعني يزيد ايه في ملكك ولا ولا يعني سبحان الله فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه فيقول جل وعلا الا اعطيكم شيئا افضل من ذلك طبعا عقولنا مش جايبه واي شيء افضل من ذلك فيقول جل وعلا ان احل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا عشان كده الآية بتقول كده ورضوان من الله أكبر بعد ما وصف الجنة قال ورضوان من الله أكبر أكبر من كل نعيم الجنة جنة إيه ده كفاية أن أنت يبقى ربنا راضي عنك ولذلك في بعض الروايات إن إن إن إن المولى عز وجل لما يذكر عبده ببعض الأشياء يا رب ألم تدخلني الجنة؟ يعني أنت أنت مش راضي عني؟ يقول إني لو لم أرضى عنك ما أدخلتك جنتي سبحانه وتعالى عايزك تتأمل المعنى الجميل دوت غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه والله في ناس ممكن من كتر المعاصي والذنوب يقول لك مش عايز اقابل النبي ليه رغم انه بيحب النبي بس يقول لك هقابله اقول له ايه انا مكسوف من النبي انا لو النبي قابلني وسالني انت عملت ايه انت انت انت كنت انت كنت فين من سنتي انت بنتك مش محجبه ليه ومراتك مش محجبه ليه ولادك ما بيصلوش ليه انت انت اخباركم ايه مع القران اخباركم ايه مع سنتي انت تعرف ايه عني تعرف سيرتي تعرف نسب النبي عليه السلام تعرف اولاد النبي زوجات النبي بنات النبي تعرف النبي عاش قد ايه ومات امتى وبعث امتى و... فين سيره النبي فين حياه النبي ده انت النهارده لو حبيت مطرب مشهور ولا لعيب كوره بتجيب السي في زي ما بيقولوا كده وجيب تاريخ حياته والمؤهلات بتاعته واتجوز مين وطلق مين و... و... ومشي مع كام واحده و... وبياكل ايه وبيحب ايه وده مين ده بني ادم يعني ما... النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم أولى أولى أن أنت تعرف عنه كل حاجة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ادرس حياة النبي وادرس حياة الصحابة هتلاقي قدامك قدوة جميلة وشمس مشرقة أينما توجهت لقيت الشمس دي بتقول لك تعال ورايا لأن مفيش طريق للجنة أخويا وحبيبي إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن اسلك أي طريق امشي من أي طريق امشي في أي اتجاه لا يمكن هتخش الجنة إلا خلف النبي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي يا الله تعال نشوف سيدنا بلال سيدنا بلال اللي شاف اللي عاش مسك الختام الجميل ده إيه اللي حصل له عشان ربنا يكرمه بمسك الختام ده كله أولا هو تقدير ربنا بمسك الختام لهذا الصحابي الجليل تاني حاجة تعال نشوف بلال رضي الله عنه رضي تحمل العذاب والأذى في سبيل الله قد إيه سيدنا بلال يا جماعة أول ما أسلم كان يملكه رجل اسمه أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه كان بيعذبه عذاب كان بيضرب المثل بالعذاب اللي شافه بلال كان يحط يجو يجو يخلعه كده ملابس من الجزء الفوقاني ده ويخلي الصبيان اللي عنده يجروه في رمضاء مكه على الرمل واللي راح مكه عارف حر مكه ده احنا دلوقتي في كولدرات ومكيفات لا تخيل مكه بقى وهي صحراء ويجروه على رمضاء مكه ويحط صخور عظيمه على صدره ويقول له اللات والعزى الهان من دون الله فيبتسم بلال ويقول احد احد فيمر عليه ابو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الاحد ما اكتفاش بالكلمتين دولت ما مصمص الشفايف كده وقال ان الله لا رجل وسبخوه لا راح صف التجارات والاموال وجمع كل فلوسه ديت وراح يشتري العبيد والارقاء ليعتقهم ابتغاء مرضات الله ومن ضمن من اعتقهم بلال راح يشتريه من اميه بن خلف قال له بكام تبيع بلال قال له ابيع باوقيه من الذهب وفي روايه بعشر اواق من ذهب فالمهم اشترى اشترى ابو بكر اشترى بلال رضي الله عنهما اشتراه بعشر اواق من الذهب فقال له أمية بن خلف والله يا أبا بكر لو أبيت أن تشتري بلالا إلا بأوقية واحدة لبعتك بلالا فقال أبو بكر ووالله لو أبيت إلا أن تبيع بلالا بمئة أوقية من الذهب لاشتريت بلالا عايز أحصره عايز أقول له أنت بلال ملوش قيمة عندك قيمته عندنا احنا عارفين قيمته لأن ليه قدر عند ربنا سبحانه وتعالى واعتق بلال والمنافقون قعدوا يقولوا اكيد بلال قدم معروف لابو بكر فعشان كده هو يعني حب يجامله ويرد له المعروف فنزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى الله اكبر شفت قد ايه يقول سيدنا ابن مسعود كما عند الحاكم بسند صحيح يقول اول من اظهر اسلامه سبعه رسول الله فتصلى عليه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سميه وصهيب وبلال والمقداد اول من اظهر اسلامه في مكه هم السبعه دول خدت بالك وعلى راسهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حبيبي في الله سيدنا بلال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشهر مؤذن هو كان في اكثر من مؤذن كان اشهر مؤذن كان في ابن ابي محظوره وكان في ابن ام مكتوم وكان في بلال رضي الله عنه وارضاه كان اشهر مؤذن من مؤذنين النبي عليه السلام وشوف لما عايز تعرف قدر المؤذن اعرف قدر الاذان اسمع بس ايه خد مني اربع حديث فقط في فضل الاذان بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث الاولاني رواه ابن ماجه بسند صحيح ان النبي انا هفتح نفسك بقى ان انت تبقى مؤذن من النهارده عايزك تقول ايه ان شاء الله ابقى مؤذن يقول صلى الله عليه وسلم من اذن ثنتي عشره سنه وجبت له الجنه وكتب له في كل يوم بتأذينه ستون حسنة وبإقامته ثلاثون حسنة خذ الحديث الثاني رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته على قد صوته ما يوصل يتغفر له خد بالك وأجره مثل أجر من صلى معه يا بختك يا مؤذن الحرم يعني طبعا مش بنحقد عليك بس يعني يقولوا لي احنا بنغبطك على المكانه دي اجرك زي اجر كل اللي بيصلوا في الحرم شوف بقى الحرم بقى بيصلي فيه 5 مليون مثلا هو يؤذن لصلاه العشاء يصلي في العشاء 5 مليون اجره مثل اجر ال 5 مليون تخيل حضرتك الاجر الكبير الحديث الثالث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس بيؤذن فحوالين المسجد في بيوت وفي حجاره وفي اشجار وفي كل حديت تشهد له يوم القيامه بان صوت الاذان وصل لهم طب اخر حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه يجي يوم القيامه له سمت وله سمه ودي حاجه كده يتعرف بها يوم القيامه ان تلاقوا عنقه طويله يقال ان معناها ان هم يكونوا اعلى الناس قدرا ويقال اطول الناس عنقا ولا تعارض بان يكون المقصود الاثنين يبقى عنقه طويل جدا وان هو كمان يبقى قدره عالي جدا عند ربنا سبحانه وتعالى فتح يعني نفسك للاذان ان شاء الله تؤذن ابتغاء مرضات الله مش من اجل مال ولا فلوس ولا اي حاجه ولا دنيا وان شاء الله ربنا يكرمك وتاخد الاجر اللي انا ذكرته دوت عن مساله الاذان في يوم من الايام حبيبي في الله ومش عايزين ننسى مسك الختام ومش عايزين ننسى شعار الحلقه وشعار الحلقات دي كلها وماذا اعددت لها اقعد ابحث في نفسك كده اخويا وحبيبي كل واحد في الدنيا ربنا اداله موهبه معينه ممكن يخش بيها الجنه اقعد دور كده اه الحمد لله انا عندي قدره عاليه قوي على قيام الليل والتاني لا الحمد لله انا عندي قدره على صيام النوافل والتالت لا انا أنا ممكن اخدم المسلمين بعيني بروحي وقلبي والرابع لا الحمد لله انا في مساله بقى اكرام اليتامى الله اكبر بحب الاطفال اصلا آه الخامس لا انا عندي قدره على طلب العلم والدعوة إلى الله والسادس والسابع وكل واحد جواه موهبة ربنا بيكرمه ويستخدمه في ثغر من ثغور الإسلام عشان يخدم الإسلام والمسلمين ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا النبي عليه السلام في يوم من الأيام دخل على سيدنا بلال كما عند الترمذي بإسناد حسن ويخبره مش إن هو من أهل الجنة بس لا يا حبيبي جنة إيه بقى اللي هو من أهل الجنة وبس لا ده بيخبره إن الجنة يا بلال مشتاقة لك لا هعيدها تاني انا عارف انت مش مش متخيل المعنى العالي ده الجنه مشتاقه لبلال بتقول امتى بلال يدخلني انت متخيل حضرتك حاجه زي كده فالنبي عليه بيقول له ان الجنه لا تشتاق الى ثلاثه وفي روايه اشتاقت الجنه الى ثلاثه علي وعمار وبلال والروايه الثانيه علي وعمار وسلمان اجمع بين الروايتين يبقى في اربعه الجنه مشتاقه لهم نفسها ان هم يخشوا مين علي وعمار وبلال وسلمان يا سلام نعمة كبيرة قوي الجنة مشتاقة لك يا بلال اه والله مشتاقة له مع ان المشركين كانوا بيعذبوه بيأذوه ومش عارفين قدره لكن الجنة مشتاقة له لا ده النبي كمان بشره ان هو من اهل الجنة وكمان مش كده وبس ده كمان سمع صوته في الجنة والحديث رواه البخاري والله النبي عليه السلام بيقول ايه يا بلال حدثني بأرجى عمل أكتر عمل ترجو أنك تخش بيه الجنة حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام قال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى لي عند ربي جل وعلا من أني هو ده العمل اللي أنا بعمله بقى اللي هو يعني فعلا أرجو منه الثواب العظيم من أني لم أتطهر طهورا في ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر لي حاجة بسيطة اهي اتوضى راح مصلي ركعتين شويتين وانتقد وضوء راح متوضئ راح مصلي ركعتين كتيره بسيطة عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق تبسمك في وجه أخيك المسلم صدق حتة البسمة البسيطة دي ممكن تدخل بها السعادة على ناس كتيرة جدا جدا وتلاقي بفضل الله كل ده في ميزان حسناتك ببسمة فاوعى تحتقر اي عمل اي عمل يوصلك للجنه اوعى تحتقر اي عمل بفضل الله وصلت غلاوه سيدنا بلال لدرجه لا تخطر على قلب بشر درجه ان ان ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه بيخبر ان ربنا يغضب لغضب بلال والحديث رواه مسلم في يوم من الايام ابو سفيان وكلام ده كان في هدنه الحديبيه وكان لسه ابو سفيان ما اسلمش فمعدي من قدام صهيب وسلمان وبلال فالمهم الثلاثة على يعني على نفس واحد وعلى كلمة واحدة قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها يعني كان نفسنا السيف ياخد رقبة أبو سفيان كده عشان نخلص منه فالمهم جاء أبو بكر سمعهم وهو بيقولوا كده قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم يعني برضه مهما كان أبو سفيان له مكانة عالية أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له على اللي حصل فالنبي غضب وقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم اوعى تكون زعلت الثلاثة دولت صهيب وسلمان وبلال والثلاثة يعني كانوا فقراء جدا وبسطاء جدا يعني قال له لا يا رسول الله قال لئن أغضبتهم فوالله لقد أغضبت ربك جل وعلا أبو بكر سمع الكلمة اتخض جري على طول على الثلاثة قال هل أغضبتكم يا إخوته قالوا لا يغفر الله لك يا أخي يا سلام قد إيه تشوف الإنسان ممكن يكون غالي عند ربنا والله لو بقيت غالي عند ربنا أكيد أكيد مليون في المية إن شاء الله هتفوز بمسك الختام عشان تبقى حياتك كلها جميلة وتيجي عند لحظة الموت تفوز بمسك الختام تموت على لا إله إلا الله ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله يعني يعني ربنا يكرمك يعني يكون من أهل الجنة دخل الجنة تمر الأيام ويجي يوم فتح مكة قبل قبل فتح مكة في يوم بدر في يوم غزوة بدر أمية بن خلف اللي كان بيعذب بلال ربنا اقتص لبلال من أمية بن خلف في يوم بدر في يوم بدر أمية بن خلف بص كده لقى نفسه مش عارف يتصرف ازاي واخد بالك وخلاص والهزيمة حلت بالمشركين فراح مستأذن عبد الرحمن بن عوف ياخده إيه كأسير هو وابنه بلال لمحهم راح قايل أمية بن خلف عدو الله راح منادي على الصحابة فهبروهم بأسيافهم قتلوهم وشفى الله عز وجل غريل بلال رضي الله عنه وارضاه بأن اختص له من عدو الله عز وجل اللي هو أمية ابن خلف يجي يوم فتح مكة بقى تمر الأيام بلال اللي كان بيترمي في أرض مكة وتتحط الصخور العظيمة فوق ظهره وصدره وكان بيتعذب عذاب شديد جدا يجي يوم فتح مكة يوم النبي يقول له إيه اصعد يا بلال فوق الكعبة وأذن الله طب ما يأذن تحت لا لا لا أصل الكعبة دي فيها حجر هو أعظم حجر على وجه الأرض حجر من احجار الجنه الحجر الاسود نعم الحجر الاسود صح في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجر الاسود حجر من احجار الجنه كان ابيض واشد بياضا كان اشد اشد بياضا من الثلج فسودته ذنوب وخطايا بني ادم يقول النبي يقول لبلال اطلع فوق الكعبه واذن يطلع بلال يؤذن المشركين واقفين مش قادرين يتكلموا طبعا محدش يقدر يتكلم في اليوم ده يعني خالص وبعدين هم بقى متغاظين فكان واقف ثلاثه ابو سفيان كان اسلم من ساعتين ثلاثه وعتاب بن اسيد كان لسه ما اسلمش والحارث بن هشام كان برضه ما اسلمش فقال عتاب بن اسيد اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود فيؤذن فوق الكعبه وفي روايه قال عتاب والله لقد اكرم الله ابي اسيدا انه مات قبل ان يرى هذا اليوم الحمد لله ان ابويا مات قبل ما يشوف بلال فوق الكعبه فإذا بن فقال الحارث بن هشام والله لو أعلم أن محمدا على الحق لأسلمت وقال أبو سفيان أما أنا فوالله لا أتكلم بكلمة أخشى إن تحدثت أن يخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة واقفين مع بعض ما اتحركوش جالهم النبي قال أما إني علمت مقالتكم أنت قلت كذا يا أبا سفيان وأنت يا عتاب قلت كذا وأنت يا حارث قلت كذا فقال عتاب والله ما أخبرك بذلك إلا الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم الثلاثة بفضل الله سبحانه وتعالى شوف العزة والمكانة تعال نختم آخر حاجة في حياة بلال صاحب مسك ختام هذه الليلة المباركة تمر الأيام ويموت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وتحزن المدينة بل وتظلم سماء المدينة حتى قال أنس والله لقد رأيت رسول الله يوم أن دخل المدينة والله لقد أضاء منها كل شيء ولقد رأيته يوم أن مات والله لقد أظلم منها كل شيء والله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي صلى الله عليه وسلم أي من دفن النبي حتى أنكرنا قلوبنا بلال اللي كان بيطلع يأذن وبعد كل أذان يستنى شوية ويروح يخبط على باب النبي يقول له الصلاة يا رسول الله النهاردة النبي مات بلال هيروح ينادي على مين هينادي على مين صحيح ما النبي مات خلاص طلع بلال عشان يؤذن وأول ما وصل إلى قوله أشهد أن أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أول ما ابتدى يقول أشهد أن محمدا رسول الله ما استطاع أن يكمل الأذان من شدة البكاء فنزل بلال ولم يستطع أن يكمل الأذان مرة اثنين ثلاثة ضجت المدينة بالبكاء فاستأذن بلال أبا بكر قال إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأبقني نفسك وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني أعمل لله فأذن له فعاش في بلاد الشام إلى أن نام على فراش الموت وقال تلك الكلمات التي هي مسك الختام غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه ده كان مسك الختام لبلال بذكركم بشعار البرنامج وماذا أعددت لها ربنا يرزقنا وإياكم بمسك الختام جزاكم الله خيرا بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته